بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين بلا شك ان الجزء اللي سمعناه النهارده وهو ختام الصلاه الوداعيه قبل القاء القبض على السيد المسيح وقبل الصلب نقدر نقول انها جوهر رساله المسيح بيعلنها في حديثه السري بينه وبين الاب احنا ما نعرفش ازاي وصلتنا هذه الصلاه حتما اعلنها روح الله القدوس ليوحنا الحبيب وسجلها لنا لكن ما يشغلنا في الجزء الاخير ده ايه طلبات السيد المسيح منا عايز مني ايه زي ما سمعنا النهارده يقول ايه يقول وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد انا فيهم ويرجع في الاخر يقول ايه يقول ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم يختم الصلوه اكون انا فيهم لو سالنا السيد المسيح عايز مني ايه يقول لي نفسي ترجع الصورة اللي انت ضيعتها الصورة الجميلة اللي كانت جواك اللي كانت ترعب الشياطين اللي كانت الطبيعة كلها تخضع ليك اللي كانت الحيوانات اللي احنا بنسميها مفترسة النهاردة كانت خاضعة تحت رجليك اللي السماء والأرض خلقت لخدمتك نفسي تتمتع بهذا المجد الداخلي اللي جواك من يومين كنت قاعد اقرا مقال للقديس ماري يعقوب السروجي هي ماري يعقوب يعني بحس ليه لمسات رائعة خطيرة تمس كيان الإنسان الداخلي كاتب مقال لطيف أو قصيدة شعرية رائعة عن القديس يوحنا المعمدان وبيركز على عبارة اللي بيقولها السيد المسيح شهادة المسيح لي إن ليس من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا فيش حد من كل المولودين من النساء أعظم من يوحنا يا ترى أنت أعظم يا يوحنا ولا موسى النبي يا ترى أنت أعظم ولا سليمان الحكيم يا ترى انت اعظم ولا اشعيا النبي ولا حسقيال النبي ولا ابراهيم اب الاباء ولا نوح اللي به الكاهن الوحيد في العالم كله قبل سبط لاوي لما طلع من الفلك وقدم ذبيحة اشتمها الله رائحة رضا مش عارف حتى السروجي أو القديس ماري يعقوب السروجي شخصيات كتيرة قدام يوحنا المعمدان قال أنا ما أقدرش أدي قرار لكن القرار يجي من الديان نفسه فاحص القلوب والكلى اللي هيدي المكافأة يقول ليس من بين كل المواليد من النساء فيش ولا واحد أعظم من يوحنا المعمدان لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه امبارح كده كنت قاعد أفكر في الكلام بيقوله ماري يعقوب موسى النبي كمثال عمل ايه ده الواحد لما يقعد يحسب الحاجات اللي عملها شغل ايه جبروت يقف قدام فرعون لسانه الالتن يتحدى بيه فرعون وكل قواده كل السحرة بتوعه كل المشيرين بتوعه كل جيشه على ايديه تمت الضربات العشر على ايديه ايضا خرج شعب بني اسرائيل والله نفسه صار المظله السحابه اللي تظللهم في النهار عمود النور بالليل وكلهم المن النازل يوميا من السماء فيما عدا يوم السبت طازه طلع لهم من الصخره ميه يبسط ايديه فتنهزم قوات الأعداء عماليق نحكي إيه ولا إيه لدرجة إن ربنا خاف على اليهود يعبدوك كإله فأمر الملاك مخيل إنه يتدخل عشان يخفي جسد موسى لئلا الشيطان يظهره فالشعب اليهودي يعبد موسى النبي وبعدين نقول طيب كم معجزة صنعها يوحنا المعمدان حد يحكي لي معجزة من معجزات يوحنا المعمدان ما اظنش ولا واحدة ومع كده يقول يقول السيد المسيح ايه ايه ليس من بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان ايه ده يا رب ده موسى لو واحد عايز يكتب عنه يعيش كل عمره يتأمل ايه الشخصية الجبارة دي اللي كانت السماء تسمع له وربنا بيسمع له والطبيعة تخضع ليه وبعدين يوحنا المعمدان لم يسمع آية واحدة لكن المجد اللي كان جوه يوحنا المعمدان أعظم من المجد اللي كان في موسى النبي موسى النبي رأى الله وبيقول كده عنه في سفر الخروج كان يتكلم كان بيتكلم مع ربنا كما يكلم الرجل صاحبه وكان ليه الجرأة يقول له أرني مجدك وشاف ربنا بعد ما عدى صوت التجسد لأنه ما كانش حضر التجسد فما شافوش من وجهه شافه من إيه من ورا بعد ما عدى لأنه ما حضرش موسى النبي التجسد الإلهي شافه بس على جبل طابور لكن يوحنا المعمدان شاف مجد المسيح فين فين وهو جنين في احشاء امه وارتقد الجنين بابتهاج في احشائها وبقي شريك مع السمائيين في الفرح بالمسيح المخلص وكرز لمامته اليصابات لكي ايضا هي تشهد للمسيح الذي في احشاء الست العذراء شتان ما بين المجد الخارجي رغم انه من قبل الله وصنع عجائب لا حصر لها وبين اللمسه اللي ما خدتش دقايق لما اكتشف المسيح وامتلأ من المجد في الداخل وهو لم يكتمل بعد نموه لم يخرج بعد من الأحشاء ومع هذا فأعتبر أعظم مواليد النساء قعدت أفكر في الموضوع ده قلت ربنا كده بيسمح لنا أحيانا بمرض أو بحاجة تقفل عليه شوية لكي يكتشف الأمجاد الداخلية اللي جوه بنشغل كتير بنشغل يقول لك شفت المعجزة اللي حصلت في الحتة الفلانية شفت صورة العذراء اللي ظهرت في كنيسة كذا ماري جرجس كل ده حاجات حلوة شفت المسيح اللي جوه قلبك شفت المسيح اللي جوه قلبك شوف يقول ايه يقول وانا اكون فيهم واحد عنده بيقول عنه معلمنا بولس الرسول فيه كنوز الحكمة والعلم والمعرفة جوايا إلهي اللي فيه كل كنوز الحكمة والعلم والمعرفة وقعد أدور على الحاجات اللي بره يا ربي عدو الخير ده عجيب فإنه بقدر ما المسيح عجيب إنه يريد أن يقيمنا صورة أو يردنا إلى الصورة الأصلية بقدر ما عدو الخير يبذل كل الجهد لكي يشتت فكرنا عن مجدنا الداخلي أيا كان وأنا قاعد كده النهاردة الصبح قريت الإنجيل وبعدين قلت يا ترى هو أعظم ولا هارون جده يبقى هارون جده باباه زكريا من سبط لاوي كان رئيس كهنة أو كاهن عظيم هارون كان الناس تتمنى تلمس التوب اللي لابسه هارون أول رئيس كهنة من سبط لاوي كان إيه؟ مين يقدر يتكلم عن المجد اللي هو فيه دايما حتى في المزامير نتكلم عن مجد هارون ككاهن قولوا لي يوحنا المعمدان قدم كام ذبيحة حيوانية ما ظنش ده طلع من البرية وقف قعد ما ظنش عدة شهور صغيرة لغاية ما جه المسيح وشهد له ودخل السجن وما ظنش دخل يعني فين هارون بجبروته وتقوته قوسه لما يجي كده طقس عيد الكفارة يقعدوا حواليه 500 كاهن سواء هو أو حد من ولاده وياخدوا الطقس ويقروه في سفر الخروج ويشوفوا طقس التقليد اليهودي ويوم يبقى ايه كل الشعب ملايين بيقولوا حوالي 2 مليون كان يجوا من كل العالم عشان يحضروا عيد الكفاره ده. وانت يا حنان المعمدان قدمت ايه؟ قال انا قدمت ايه؟ انا قدمت الشهاده اللي جوايا لحمل الله هذا هو حمل الله الذي يحمل ايه خطية العالم هارون جاب ذبائح حيوانية كلها رموز للمسيح القادم لكن ما شافش حمل الله يوحنا المعمدان قال لهم هيجي قبل ما يظهر المسيح قال لهم اللي هيجي بعدي كان قبلي قال بعدي عشان يأكد التجسد والتأنس لكن هو قبلي من جهة لاهوتي وأول ما شافه جاي من بعيد شاور عليه كده بصبعه وقال هو ده اللي كلمتكم عنه هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم طب أنا هحط هارون في يوم الكفارة العظيم وهحط يوحنا المعمدان وهو بيشاور على المسيح أيهما أعظم أنا مش بحط المقارنة عشان أدين ده أو ده أنا مستاهلش تراب رجليهم لكن أنا بدين نفسي لأنه الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه هل يا ترى تحول تحولت أعماقي أو تحول قلبي إلى جلجثة ثانية ويتجلى حمل الله حامل خطية العالم في داخلي هل بيسكب جوايا من المجد اللي ليه جوايا في داخلي اعترف لكم كده الفترة الأخيرة دي من بركات ربنا عليا القعدة اللي قعدتها دي كانت من أجمل ما يمكن مع حسيت كده في صحبة القديس ماري يعقوب السروجي واخد الواحد كده إيه رحلة ممتعة للإنسان عشان يكتشف أعماقه الجوانية ويطلع يشوف السماء اللي فوق ما قالش في الصلوة الوداعية انزع عنهم الضيق ولا انزع المرض ولا انزع الكوارث ولا انزع المتاعب لا لا لا دي حاجات قال انا اديهم اللي يصد على ده كله المجد اللي بتاعي اسكبه فيهم ده مش اسكبه فيهم وانا اكون فيهم يا ربي انت اللي جوانا اعظم ولا ذراع البشر اعظم كل يوم بنسمع اخبار مره في كل حته في العالم كل يوم بنسمع الام وضيقات ومتاعب للكنيسه لكن كل اللي بيعمله ربنا بيقفل علينا عشان ندخل جوانا ونقول له انت اعظم من كل ذراع بشر اما عن الرؤساء تخرج روحهم فيعودون الى ترابهم مين يقدر يعمل حاجة وأنا واقف كده بسمع الإنجيل بعدين قلت طب إيه رأيك في يوحنا المعمدان مع سليمان هو يمكن ما ذكرهوش ماري يعقوب السروجي لكن قعدت أفكر كل اليهود من يوم سليمان لغاية النهاردة أمنية قلبهم إن إيه يرجع هيكل سليمان ولما أيامنا حامية وعذراء لما بدوا يبنوا الهيكل الشيوخ الكبار في السن اللي مشيوا مثلا سنهم سبع سنين ولا ثمان سنين من اورشليم ورجعوا في سن سبعة وسبعين ولا ثمانين قعدوا يبكوا لدرجة قال لهم قال لهم محامي بتبكوا على ايه؟ وعشرة قالوا فين الهيكل اللي بناه سليمان من الهيكل اللي احنا بنبنيه فيش وجه مقارنة فيش وجه مقارنة ولا الهيكل أيام زروبابل لما اتعمل لا يقارن بهيكل سليمان طب نسأل المسيح ايه رأيك في الهيكل ده يقول لا يترك حجر على حجر إلا وإيه وينقى لما قالوا له انظر ما هذه الأبنية شوف عظمة البنى بتاع الهيكل قال لهم لا في هيكل جواكم وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أنا أبني واعتبروا ده تجديف خطير ده, ده بالنسبة لليهود واحد مختل العقل كل السنين دي بنبني الهيكل اللي عمله زروبابل ده تقول لي في ثلاث أيام تبنيه أو نهده ويقول يوحنا الحبيب كان يتكلم عن هيكل إيه هيكل جسد يا ترى يوحنا المعمدان دخل الهيكل بصراحة ما أعرفش لما نروح عليكم بخير نسأله دخل وما دخلهوش أنا أعرف عاش في البرية مطرود لا يقدم ذبيحة ولا يدخل مع الكهنة ولا مع اللوين ومش أول ما جه طلع جري يقول نفسي أشوف الهيكل اللي ما شفتهوش من يوم ما اتولدت أشوف المكان اللي الملاك ظهر فيه مع بابايا لا لا لا لا لا جوايا هيكل جوايا هيكل يقول معلمنا بولس الرسول أنتم هيكل الله مش هياكل الله أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم ولذلك لما هنا بيتكلم أريد أن يكون الكل واحدا فينا طب ازاي نبقى واحد قال يكتشفوا المجد اللي جوه فلو مجد واحد مجد المسيح في كل المؤمنين فيبقوا هيكل واحد حتى لو أجسام كثيرة ونفوس كثيرة لكن المجد الواحد ربطهم طلع منهم العروسة الواحدة الجميلة في كلمة يعني استلفتت نظري في كتابات ماري يعقوب يسمي الأبرار والصديقون سواء رجال العهد القديم أو العهد الجديد تسمية غريبة أوي يسميهم الجميلي الجميلون أو الجميليون يعني الناس الجمال ما اعرفش في اللغه العربيه تتقال ايه لكن هو اللي مترجمينها كاتبينها ويقول مثلا ايليا الجميل يوحنا الجميل اشعيا الجميل ايه ايه حكايه الجميل قال انا اللي بشوفه مش بشوف ايليا ولا بشوف اشعيا ما بتشوف ايه بشوف جمال كلمه الله المتجسد المنعكس عليه فيمتلئ بهاء زي ما بيقول في حسقية 17 عن النفس اللي كانت مرمية في الحقل زي طفلة عيلة مولودة في دمها ما تقطعتش سرتها ومنظرها صعب وبعدين لما جملت جدا جدا وصلحت مملكة لأني أسكب بهائي عليها سلام اوعى تفتكروا جمال الكنيسة في المنظر البراني ولا جمالنا في اللبس اللي بنلبسه سواء الكهنوت أو الشخص العادي ولا الجمال في الأمور الخارجية لكن نفسنا زي ماري يعقوب السروجي كل واحد يكتشف بهاء المسيح المنعكس علينا جوه في مثل جميل يقوله ماري يعقوب ما مش هنتكلم كتير عنه لأن ليا مدة ونفسي ناخد سلسلة في يوم السبت عنه لأنه الحقيقة بحس ليه تأثير كبير وندمان على الأيام اللي ما كنتش بقرا فيها الميامر دي بكثرة يقول إيه يقول إن الإنسان زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول كما في مرآة هات مراية وجيب المراية دي واحط لها برواز من الذهب وطعمها بحجاره كريمه وحطها في اوضه ضلمه ومفيش حد قدامها تبقى ايه المرايه دي طلع ايه ولا حاجه فارغه ضلمه جواها فار طيب خلي واحد كده منور يقف قدامها تقول ياه ايه الجمال ده جمال من ايه من الواقف فبيقول معمر يعقوب سر جمالنا الواقف قدامنا فنظر إليه زي ما بيقول عن بطرس الرسول وفي صلواته يقول إيه مش يقول نفسي أنظر إليك طبعا قالها كتير لكن الأكتر يقول إيه انظر إلي انظر إلي انظر إلي لأن أنا مراية لما تبص جوايا أحمل إيه أحمل الصورة بتاعتك صورة رائعة جميلة جمالنا لا في شهادتنا ولا في معرفتنا ولا في نشاطنا ولا في علاقاتنا بالناس ولا كل ده جمالنا هل يتطلع المسيح إلينا فيعكس بهاءه عليا وأقول له يا رب كل الدنيا دي زبالة جنب البهاء والجمال اللي بتسكبه فيا يا ربي نفسنا نفسنا ما نضيعش عمرنا في أحداث العالم وأخبار العالم وحواديت العالم لكن نفسنا يا ربي تنظر إلينا انظر إلي وتعكس بهاءك علينا وتقيم مننا يا ربي صورة حية ليك إلهنا يفرح كل قلب لكي يتمتع الكل بالمسيح واهب القيامة لكل نفس بشرية مقدسة ليه لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين